سيظل ميدان التحليل رمزا للحرية ستظل أحداثه محفورة في قلوب المصريين قبل عقولهم فهي الأحداث التي تسرد قصة النجاح قصة الإرادة وقصة الصبر الذي دام زمنا طويلا حتى شاء الله أن يثور الشعب ثورة تخلصه من كل القيود ليبدأ حياة جديدة مليئة بالأمن ولكن هل صار الميدان وسيلة الضغط الوحيدة التي يستخدمها الشعب من أجل الحفاظ على ثورته؟ أم أن هناك من يتخذ الميدان ساحة لمكاسبه السياسية ولمزايداته الشخصية؟ وهل صار الميدان الذي انطلقت منه شرارة الثورة هو المكان الذي يشكل الضمان وتحقيق مكتسبات الثورة حتى تنهض مصر؟ أم أنه تحول إلى عقبة في سبيل النهوض بمصر؟
السلام عليكم ورحمة الله تداعيات جمعة الإنذار امبارح اللي حصلت في ميدان التحرير وطبعا احنا كنا اتكلمنا يوم الأربع اللي فات عن ميدان التحرير بين الثوار الحقيقيين وصناع الفوضى وحبينا نشوف المسألة بتمشي ازاي وده مش رأيي عشان مش عايز الناس بس تتحامل دايما على البرنامج ولازم امشي في السكة اللي ترضيهم يعني يعني لازم ألعن سلسفيل كل اللي بيخالف الثورة يا إما أجي مع ضد الثورة على طول الخط احنا في رأي ورأي آخر ووجهات نظر وزي ما اتفقنا الثورة ما علمتناش الإقصاء لكن يبدو أنه في بعض الناس بتعتبر أن الثورة قطار لا يستطيع أحد أن يقف قدامه وبالتالي بتقصي أي حد يخالف أيا كان رأيه وجهة نظره معتبرة أو غير معتبرة اسمحوا لي أرحب بالأستاذ نبيل عتريس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع السلام عليكم أستاذ نبيل وأرحب بالدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية السلام عليكم دكتور عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله دكتور عبد الله بصفتك مراقب للشأن المصري كنت شايف جمعة امبارح ازاي؟
هو الحقيقة أنا يعني شايف أنه مصر 25 يناير تمكنت من أنها توصل يوم 11 فبراير إلى نقطة تدخل عندها الجيش لحماية الثورة وتعهد بتنفيذ أهداف الثورة وحصل فك اشتباك بين مبارك وبين الشعب ثم تهاوى النظام ولكن النظام لم يتم كحته وتنظيفه من جسد مصر فالثورة كانت رفعت مجموعة من المطالب بعضها تحقق فورا زي مجلس الشعب والشورى والكلام ده وبعضها الآخر الرئيسي الحقيقة اللي هو لابد أن يمهد الطريق لمرحلة انتقالية صحيحة لم يتحقق مثلا كان يجب أن يكون في حكومة إنقاذ وطني قوية تقوم بتنظيف مصر من أو جسد مصر من النظام القديم ولكن هذه الحكومة اكتفت فقط بتسيير الأعمال
هل بتشوف حضرتك حكومة الإنقاذ الوطني دي في الفترة الصغيرة كانت تقدر تقوم بالدور ده؟
آه هي مهمتها إنها تبقى إنقاذ م. مش تسيير لأنه المرحلة نفسها محتاجة عنصر لقط حاسم جدا النظام لما اتشال راسه واتشال رموزه الكبيرة آه لم يتم محاكمتهم بشكل يعني منهجي نعم وبشكل كمان آه فيه درجة من درجات القصاص نعم آه فأنا بقول إنه في مجموعة مطالب أنا أقدر أحصر المطالب دي مثلا في ثلاثة اتفضل المطلب الأول إنه لابد من اتخاذ عدد كبير من الإجراءات التي تكفل إن النظام نفسه في جسد مصر لا يقف عائقا دون تقدم مصر أو المجتمع المصري إلى غاياته الطبيعية وإنشاء نظام ديمقراطي كويس نمرة اتنين انه المحاكمات الحقيقة بدت في بعض الاحيان سطحية واحيانا شكلية خصوصا وانه قضية القتلة لم تحل ولم نحدد ايضا من هو القاتل نعم.
لانه ظهر بعد كده ان في ناس قتلوا وهم يعتبروا ابطال بينما المهاجم يعتبر معتدي نعم ده في حالات بعض اقسام الشرطة أي لانه بعض اقسام الشرطة تم حرقها بسبب الكيد للشرطة والأزمة الطاحنة بين الشعب والشرطة وبعضها الآخر تم عن طريق عدد من البلطجية عن طريق مؤامرة نعم فإذا هذا الموضوع كان يجب أن يتم التحقيق فيه من أول ما 11 فبراير أي ويتم حل هذه المشكلة فالمشكلة الأولى هي مشكلة تنظيف مصر المشكلة الثانية هي مشكلة المحاكمات الع... الع... العاجلة ال- كلمة لما بقول العاجلة بعض الناس يفتكر إنها محاكمات اللي بيسموها سمري ترايلز اللي هي المحاكمات الفورية أو اللي هي محاكمات الاستثنائية الميدان آه لا ده مش صحيح المحاكمة العاجلة اللي هي إيه المحاكمة المركزة المحاكمة التي تأخذ جميع الضمانات ولكن تكون فعالة طب هتتركز مين دكتور عبد الله واحنا شايفين ان القضاء بيتحط قدامه 400 الف ملف يعني انا النهارده بعض الناس يقول لك زي ما انت كنت طول عمرك بتكره الظلم ومش عايز حد يظلمك في اي محاكمه وتتحاكم قدام قاضيك الطبيعي ليه مستعجل طالما انه احنا ن- يعني في ناس بتبص لها من المنظور ده سيب القضاء ياخد شغله طالما عندك ثقه في القضاء لكن ما نبقاش الموضوع ان انا آه، افضل ازن على القضاء انه لازم يحكم بالطريقه اللي انا عايزها او يدي الحكم اللي انا عايزه حتى لو برأ واحد من جزئيه معينه في القضيه الناس بتثور وبتشتم القضاه وبتشتم بتشتم المستشارين طب واحنا ليه ما نعملش احنا قضاء مركز معنى ايه جميل نجيب محاكم متخصصة ايوه تتفرغ لموضوع المحاكمات وهذه بدل محاكم الثورة يعني ثورة 52 لما قامت عملت قانون الغدر وجابت محاكم ثورة ايوه وظلمت ناس كتير جدا بينما احنا في هذه الحالة احنا عندنا ناس اعتادوا على الثورة اثناء قيامها وحاولوا تعويقها طب انا هديك مثل تاني اتفضل.
ماذا لو كان النظام لا قدر الله هو الذي قهر الثورة واطفأ نارها كان علقنا طيب يعني أ- محتاج أنا هو.
كلام يعني.
فانا بقول احنا على الاقل بنقول محاكمه عادله محاكمه ناجزه محاكمه قانونيه ولكن مركزه يبقى ده وب- اثنين نم- وبعدين في داخل المحاكمه كمان مم.
النيابه العامه انا الحقيقه لما شفت التحقيقات اللي عملوها مع مبارك في شرم الشيخ اصيب بالذعر لانه اولا ردوده تنم عن استهتار كامل ما اعرفش ما شفتش ما عملتش نمرة اتنين الأسئلة المقدمة ضعيفة جدا أيوة.
ولا يمكن أن تستخلص آه، أو أو آه، تستبين حقيقة من الحقائق الخطيرة اللي عملها وبعدين منهج المحاكمات نفسه خطأ أنك أنت بتحاكم واحد باع مصر وقزم أهلها وتآمر عليها فلازم تحاكم محاكمة سياسية مم.
أنت مش بتحاكم واحد عادي ايوه ده راجل مش عادي يعني مثلا الملك آه، ما عملش حاجه في مصر أيوة.
فهم مشوه الباشوات اللي كانوا موجودين ما عملوش حاجه ما باعوش مصر انما قالوا عليهم ان هم فاسدين وكذا وكذا فالثوره ضخمت من اخطاء الناس دي عشان تبرر القسوه بتاعتها ايوه احنا مش هنعمل كده عشان كده انا بقول اللي بيقولوا نطبق قانون الغدر دول غلطانين ما ينفعش ليه يا فندم قانون الغدر قانون الغدر ما ينفعش انه نعم.
يطبق لان قانون الغدر كان قانون وضعه المنتصر لمحاكمه المهزوم ايوه والمهزوم الحقيقه لم يهاجم الثوره ايوه لانه طبعا الجيش هو اللي قام ومسك السلطه نعم لو كان الجيش هو اللي قام بالثوره ديا كان ممكن قوي يعمل زي 52 يقوم بالتطهير والمواجهه واجراءات استثنائيه نعم فانا بقول احنا عندنا خريطه طريق يجب ان نضعها ولا بد ان احنا نعمل فيها وبعدين هيبقى في مناقشه تانية طيب نرجع لخريطه الطريق مع حضرتك بعد ما نسال الاستاذ نبيل عتريس سؤال صريح هل تتصور ممكن نحاكم الرئيس مبارك؟
الحقيقه بس الاول قبل ما اتكلم بس انا آه، يعني احب آه، اختلف مع حضرتك في ال- في المقدمه ال- او في الجزء في ال- في التقديمه اللي حضرتك اتفضل يا بتقولها فندم.
ان ان القطار القطار الثوره مش شرط الكل يلحق بيه هو في بس فرق بين حاجتين اتفضل.
بين الثوره كثوره بمضمونها وشكلها وفي فرق بين ال- آه، ال- الاشخاص او جموع الشعب نعم باختلاف تشكيلاتهم وافكارهم اللي مشتركه فيها جميل.
خلاص ده فرق كويس.
اللي, اللي, اللي بيختلف عن الثوره اللي, بي اللي, اللي ما بيركبش قطار الثوره كثوره كفكر ونقله موضوعيه للمجتمع من حال لحال فده بيبقى مش مع الثوره طب أقف- فلا بد ان احنا آه، آه، آه.
حضرتك نلحق بقطار الثوره أقف في دي هذا كويس.
في آه.
هذا ب- ب- مين ب- اللي- بهذا المعنى جميل. مين بهذا اللي- المعنى ما هو ده جميل ما انا بس جداً.
هقول لك علشان ه- اتفضل.
ه- هعلق على امبارح ما انت اتفضل.
حضرتك سالت سؤال لا ما انا بس لا انا عايز إيه؟
ارجع لحضرتك في النقطه دي آه.
اللي بتعلق فيها لان برضو ابين مقصودي مم.
مين اللي بيحكم ان انت في خطاب الث- الثوره ولا براه ما هي المشكله كلها انه النهارده لما يطلع حد يقول يا جماعه نهدي ما نطلب ما نطالبش باسقاط المجلس العسكري بيعتبروه بره قطار لا الثوره بس ده النقطه اللي بتكلم لا ده فيها حضرتك مش ده في مش مش في القطاع اطار الكبير، الكبير لا.
لا. لما نيجي نشوف الثوره قامت ليه باختصار جمله صغيره خالص اتفضل.
خالص اتفضل.
بعيدا عن التفصيلات حتى يعني آه، آه، آه، آه، آه، اتفضل يا استاذ نبيل يمكن الدكتور عبد الله اتكلم في تفصيله لان نعم.
انا بتكلم بشكل عام مم.
يعني في النهايه كان شعار الثوره اسقاط النظام جميل اسقاط النظام الثوره ما لما الشعوب الوعي الوعي الشعب لما يقول اسقاط يعني انه هيبني بدي- بديل له فبس هو اختصرها في اسقاط النظام يعني ايه النظام النظام ما هواش حوت مبارك نعم.
وما هواش وزاره الداخليه وال... وشويه اعوانهم اللي كانوا نعم.
اللي اللي عملوا سيطرين فينا، علينا، نعم.
ولا جهاز الاعلام بتاعهم ولا حتى رموزه يا ريت ما ما سقطش كله لكن هو النظام ككل نظام بتعليمه بثقافته ب- سياسته باقتصاده، بكل ب- حاجة.
ب- ب- ب- بفساده نعم.
بكل الاشكال بمجلس شعبه كل جميل.
ده نظام لم يسقط من ده شيء فلما آه، آه، آه، قامت الثوره تحت الشعار دون واتمدت شويه بقى في شعارات آه، عن- اكثر توضيحا عايزين ايه الاول اسقاط وكلنا اشتركنا في ده مم.
وكلنا اللي اللي شايف ان ال- اللي شايف من وجهه نظري انا على مم.
الاقل ال- اللي شايف ان النظام بهذا المعنى اللي قامت عليه الثوره اسقط تماما هو حر يدافع بقى عن اللي دافع عنه كويس.
خلاص لكن احنا احنا واللي كنا في التحرير امبارح ما بتكلمش على المشاهد الغريبه اللي كنت بتكلم عليها انا والدكتور عبد الله امبارح اللي هي؟
ش... بعض المشاهد اللي هي كلمها بتقول في عليها دي، سياقها.
المطالبة في بالخط سياقها.
مكتب بعض كامل.
الافراد قد يكونوا مدسوسين قد يكونوا آه، درجة وعيهم مش بسيط، كفاية آه.
انفعالاتهم شباب ده كانت كلها كانت امبارح كانت مش شايف إن هم المظاهر مسيطرين على المشهد يا ما- أستاذ ما نبيل؟
هم لا يعبروا حضرتك ما كانوش بيعبروا يعني الأستاذ- والدكتور عبد الله كان موجود لا يعبروا عن كتل سياسية أو فكر سياسي دول صحيح.
كانوا مجرد أشخاص يلا نقفل وهي القناة، منصة يلا, واحدة.
يلا نقفل البتاع طيب ليس حلو لهم جدا.
أي انا هجيب دعوة لك اللي ليه دي حاجه سياسيه وهكمل الحديث الجميل مع حضرتك آه.
لما ممدوح حمزه يقول شرعيه الاستفتاءات سقطت ده معناه ايه وهو راجل من قوه سياسيه ويعني ممدوح حمزه ده هو أنا- حجه على انا المجتمع لا ادافع عن الدكتور مح- ممدوح حمزه يدافع عن نفسه انا آه.
ماليش دعوه لا انا بتكلم بس انا بتكلم في بفهمك.
اطار لا ما انا بص حضرتك بس- انت مش جاي تدافع ولا انا جاي ادافع لا، احنا لا بنوضح خالص.
للراي العام مم.
وبناخد وبندي مع بعض انا قصدي حاجه بتقول انه ده شباب ما كانش واعي اللي غ- اغلق مجمع التحرير اللي هدد باغلاق القناه اللي هدد بتعطيل المترو وتعطيل الحاسي الحياه في مصر كلها الشاهد في الكلام انا بنتقل على قوه سياسيه ابتدت تتكلم فيه تحديد يعني طلع ثلاث وزارات موجوده في مج- في في ميدان التحرير الدكتور مح- ممدوح مع احترامي ليه عمره ما عبر عن عن, عن قوى سياسيه نعم.
لكن لكن كلمنا عن قوى سياسيه أما- أما- بما آه.
فيهم الاخوان المسلمين اتفضل.
أه، هل اعترضوا هل قالوا نقفل الكنال او نقفل ما اعرفش ايه لا هل- خالص.
بس هل خلاص.
حزب التجمع هل حزب الجبهه هل حزب الوفد هل حاجه زي كده طب ليه بت- هل- ليه هل ليه شباب- بيتشتم شباب- الاخوان والسلفيين ان هم ما لا، حضروش ما هو لاعتصام ده موضوع تاني لا، هنتكلم ده فيه هنتكلم وهقول لك فيه.
رايي طب.
في هقول لك رايي انا مش انا هكون صريح وهقول لك براحتك.
رأيي أنا جايبك ليه- عشان صريح.
ليه بيعيبوا علينا- ليه؟
طب.
لان حضرتك لو انتقدت كلمه انا قلتها دي اهداف الثوره اسقاط الثوره بعد كده رفعوا شعارات ماذا نريد؟ نريد عداله جميل.
اجتماعيه جميل.
نريد نريد حريه نريد كرامه نعم.
وما الى ذلك نعم، خلاص نعم.
فاما الاول دلوقتي احنا لسه في مرحله اسقاط النظام جميل هل اسقاط النظام سقط بالمفهوم ده؟
لا.
هل- ما زال موجود نعم.
ما زال موجود في ايه؟ س- يعني بغض النظر على الاشكال ما زال امن الدوله بشكل اخر موجود ما زال السياسات بتاعته.
ما يسمى بفلول النظام ما زال لا، النظام كله موجود.
الاكثر من كده سياساته لما الاقي مثلا يعني ما فيش توجهات اصلا بعد الثوره اتغيرت هي نفس التوجهات القديمه اما تيجي حضرتك تشوف مثلا وزاره الماليه وزير الماليه وهو بيقول الميزانيه لا بتعبر عن السكه اللي رايحه فيها البلد تلاقي حاجات مضحكه جدا كما لو كان هذا تقرير معد من من لجنه السياسات من عشر سنين بس بيحسن فيه شويه نفس المنهج القديم لم يتغير يعني وتسمح لي اضرب مثالين مثلا آه، ده- يعني مثلا يجي مثلا عند الصحه ويقول ايه زودنا مليار و300 ألف جنيه على ش- لدعم العلاج عن نفقة الدولة نعم أهلا وسهلا نفس الكلام القديم عمال تكرس برضو فكرة علاج عن نفقة الدولة عشان يجي الراجل يروح لعضو مجلس الشعب يقول له هات لي واسطة ولا يروح ما اعرفش مين هات لي واسطة يا سيدي ما تاخد المليار و300 ألف جنيه غير فكرك بقى وصلح بيه من المستشفيات جميل.
مستشفى ولاد دكرور فيها فيها آه، آه، آه، عنايه مركزه ما فيهاش مس- آه، آه، قسطره يعني يعني بتروح عامله زي الحاجه التموت يعني ما تروحش لما أحسن.
تيجي مثال تاني غير الفكر نعم.
روح خد الفلوس دي احنا عايزين بنطالب بايه؟ بنطالب بعلاج مجاني او ال- يعني ال- ال- اجاوب بالنيابه عنهم عشان آه، تبقى- آه، آه، حاجه ثانيه يعني مثال تاني مثلا يجي آه، وزير الاسكان هنبني معرف اي كلام اهو فنجره آه، آه، زي ما كانوا بيقولوها مليون واحد.
لدعم البهوات بتوع ال- المقاولين الكبار ولو ان استاذ نبيل عايز اقف في الحته دي هيجي واحد يقول لك دلوقتي ان كل حكومه هتيجي في المرحله المتوتره دي الكويس اللي احنا بنتمناه يقول لك ما احرقش نفسي في المرحله اللي مصر فيها مولعه دي ومش مش واضحه فيها في ناس مش عايزه تقدم مصر يقول لك مش مشكله ان شاء الله ما ظهرش حكومه جايه ولا عايز كلام أحكم.
حضرتك ده صحيح نعم.
كلام حضرتك ده صحيح يعني انا هقول لحضرتك على حاجه يعني انا النهارده كنا بنتكلم في الحزب كويس لو عرض علينا وطبعا لم يعرض علينا نحن من الضالون المغضوب عليهم نعم خلاص كويس آه ما بيعرضوش مغضوب علينا عليك ليه طيب ما بيغرد ما بيعرضوش علينا احنا ولا التلفزيون بيعرضنا كتر خيرك في الاخر التلفزيون بتاع الناس هو بتاع لا احنا لا ماشي بس على اي عشان تعرف احوال ان احنا ناس مش اخصائيين اهو لا ها طيب.
هنجرب نشوف لغايه اخر ال- آخر البرنامج اما تيجي حضرتك يعني ايه بنتناقش يقول لو لو اختاروا خلاص ده منهجنا في التفكير كويس طيب يجيبني انا او لو لو الدكتور عبد الله معانا في الحزب مثلا او انا اقول لك تعالى امسك وزير اسكان او كذا وبتاع لازم يبقى في توجه وخطه علشان امشي عليها طب انا اروح فين مم.
اروح فين ده احنا ده ده ده ده ده, ده, ده الدكتور جوده وهو عن عضو عندنا في الحزب يعني انا بساله الله يكون في عونك قال لي ده انا محتاج قبل ما افكر احل مشكله العيش الوزاره دي عايزه شغل ده هم ورطونا الوزاره نفسها وانا هم لسه ورطونا معايا عايزة شغل، عايزة الدكتور شغل.
رفعت سيد فبما- احمد على الهاتف سلام على حضراتكم السلام عليكم دكتور رفعت سيد احمد مدير مركز يافا للدراسات يا فندم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله معانا الدكتور عبد الله الاشعل والاستاذ نبيل عتريس بيسلموا على حضرتك ده سلامنا وتحياتنا لهما وهما من الأعزاء جدا ربنا الله يخليك يسلمك.
دكتور رفعت حضرتك بتشوف آه، آه، المشاهد المتفرقة لميدان التحرير بتبدأ ازاي كان في كل القوى ايد واحدة الشعب والجيش ايد واحدة المسلم والمسيحي ايد واحدة الليبرالي والاخواني ايد واحدة فجأة بعد سقوط النظام ابتدت الامور بتختلف فجأة حصل شيء من التخوين وفقدان الثقة في الآخر وصلنا لمرحلة انه بقى اللي معتصم في الميدان رافض اللي بره الميدان واللي في المي... واللي بره الميدان بيقول ان المعتصم في ميدان تجاوز الحدود في اختراقات في اجندات في تمويل في كلام كتير بيتقال شايفه ازاي
والله طبعا هو شيء محزن يعني ال ال ال القوة التي كانت كلها معا آه، في يناير و- و- واستطاعت أن تسقط هذا النظام آه، يعني شديد الظلم و- و- و- والقوة هي الآن آه، تتفرق أنا في تقديري آه، هناك أسباب متعددة اتفضل يا فندم.
آه، أسباب بعضها ذاتي خاص ب- ب- ب- بذاتية شديدة لدى البعض و... و... و... ورغبات خاصة لدى البعض وبالذات البعض الذين يتصارعون على آه، مقعد الرئاسة ويزيدون وبعضهم كان كان من سدنة النظام السابق وبعضها آه، آه، خاص بأحزاب وقوى و... وائتلافات في 100 يا دكتور في 168 ائتلاف تخيل 168 ائتلاف ب 168 آه، رؤية ربما مختلفة أنا بس عايز أركز مع هذه الاختلاف مع الأسباب هناك أسباب داخلية وأسباب خاصة ب- بها وأسباب عامة خاصة بالفعل بقضايا لم تحل لكن في متغير أخطر أنا في تقديري بيلعب دور خبيث وماكر في آه، زيادة الش- شقة الخلاف بين هذه القوى ألا هو؟
هذا ال- هذا العامل هو العامل الخارجي ولا ينبغي أن نستهين به على الإطلاق نعم هناك هناك تصريح اظن كل ال- كل القوى الوطنيه اصبحت الان تعرفه وهو التصريح الذي اعلنته باترسون جلسه نعم.
باترسون آه، نعم.
باترسون السفيره الامريكيه الجديده امام جلسه الاستماع في الكونجرس ان في 40 مليار ده ده طبعا قمه جبل السلك نعم ال 40 مليار بس دول اللي الشهرين الثلاثه اللي فاتوا نعم وان في 600 منظمه تخيل حضرتك 600 منظمه يعني على 20 30 محافظه يعني في كل محافظه فيه على الاقل من 40 الى 60 آه، منظمه مصريه تطلب الدعم من امريكا لتعلمنا الديمقراطيه نعم وتعلمنا كيف ندير ثورتنا وشؤون ثورتنا نعم انا في تقديري هذا العامل الخطير الامريكي الغربي هناك 25 منظمه امريكيه واوروبيه وخلي بالك كمان يا دكتور ال- ال- ال- المنظمات دي آه، ال- لما الجيش رفض القروض وهذا موقف عظيم من مواقف الجيش المصري الآن آه، آه، آه، اتجهت هذه الهيئات الأمريكية وبالذات الحزب الجمهوري الأمريكي المعهد الجمهوري الأمريكي اتجه لدول أوروبا الشرقية لينشئ فيها مراكز وأبحاث وهيئات لدعم بعض ما تسمى بين هلالين بائتلافات او منظمات او مراكز حقوقيه لاختراق هذه الثوره وبالان بعد ان يأسوا من الاختراق المباشر بدأوا يلتفوا بأساليب متعددة أنا في تقديري هذا المتغير ع- أو هذا العامل بي- على وجه الخصوص علينا ألا نتجاهله أنه جزء خطير جدا من مخطط بيحاك لهذه الثورة آه، وبيلعب في هذه الثورة وحولها ومن خارجها ده انا اعتقد متغير آه، نعم.
شديد الاهميه شديد الخطوره طبعا بدون ان نح... يعني ان, أن نقلل من شان ال- ال- العوامل الاخرى الداخليه و- والرؤى الى اخره لكن هذا عامل انا رايي ينبغي ان احنا نلقي عليه في هذه المرحله شا- شايف ننظر على للعامل ده ازاي دكتور رفعت عشان نبتدي آه، نواجهه ب- بوضوح بدل ما احنا بنتكلم فيه وهم مستمرين في عملهم والدعم بيتقبل من كتير اصحاب الناس اللي عندها كروش وما بيهمهاش آه.
مصر الحقيقه شايف نعمل ايه أنا أولا ينبغي آه، أن نعرف بالضبط آه، آه، الجهات التي تلقت هذا التمويل والجهات التي أرسلت هذا التمويل نعم.
أنا في حوار مع- معي في الأخبار ذكرت 25 مؤسسة غربية بالاسم وبأماكنهم والأماكن اللي موجودين فيها هذه الهيئات تعمل الآن ولا زالت تعمل وت- وتلقي بالدعم على لدى بعض المنظمات قدم طلب إلى وزير ال- ال- العدل على ما أتذكر من خلال مجلس الوزراء وأعتقد أنهم الآن وحتى يمكن الدكتور آه، آه، جودة عبد الخالق عنده علم بأسماء هذه المنظمات باعتباره وزير تضامن اجتماعي وعنده أسمائها فآن لنا من خلال برنامجك أن يعلن أسماء المنظمات التي تلقت التمويل وأسماء الهيئات التي أرسلت هذا التمويل طب أخيراً بترد فيها إزاي- قائمة بترد- سوداء حتى نتجنبها على الأقل بترد ازاي دكتور رفعت على ابراهيم عيسى وهو بيقول مفيش مشكله ان احنا المنظمات تتلقى دعم خارجي طالما في العلن
طبعا يعني مع احترامي للصديق الاستاذ ابراهيم عيسى هذا كلام يعني آه، آه، يعني فض مجالس يعني او او مصاطب لا هو مصاطب المثقف- بيتهيألي المثقف سيدي آه.
طيب، المثقف اتفضل.
هو ضمير الامه آه، اذا اذا اعطب هذا الضمير او او على الاقل تم تحييده تجاه قضايا الامه فانا اعتقد انه لا يكون مثقف ولا يكون ضمير واحد اشكال الاعطاب هو ان تغرقه في ال- ال- عوامل الاغراء المادي اللي كان لا مؤاخذه بيلبسوا شباشب دلوقتي بيركبوا عربيات كبيره لا مؤاخذه يعني ده مش عيب طبعا ان ان ان هو يغتني بس يغتني في الجانب بالحلال وبدون التجاره في دماء الشهداء وادعاء دماء الشهداء وكلما اقتربنا من منطقه وسط بين الائتلافات والقوى والجيش طيب، طيب.
يتم زرع الغام حتى تنفجر كل حين هؤلاء انا في تقديري علينا ان نكشفهم أخير وأن- أخيرا أن دكتور رفعت سيد أحمد آه، سؤال أخير هي الحداية بترمي كتاكيت يعني أمريكا هتديهم الفلوس دي عشان إيه؟
بالضبط بالضبط بالضبط يعني هو هو هو لا, لا يمكن ابدا امريكا اللي اللي اللي عندها مشاكل لدى دافع الضرائب في الداخل وعندها مشاكل داخليه تجاه آه، ال- ال- ال- نسبه تزايد نسب الفقر و- و- و- وانهيار مخططات التنميه في الداخل لا يمكن ابدا ان تقدم لك دعما الا من اجل اهداف سياسيه محدده انا في تقديري هي اهداف امركه الثوره او اسرله الثوره او شكراً.
بمعنى بلدي بسيط كده قبل سرقه ما- عايز أسأل- الثوره أقول طيب آه، ال- حاجة.
الأستاذ نبيل عتريس عايز يسأل حضرتك سؤال يا دكتور اتفضل.
مساء الخير يا دكتور يا مساء الخيرات اهلا وسهلا ازيك دكتور المنظمات دي بتاخد فلوس المنظمات المصرية واحنا عارفينها وانت عارفها وعارف معظمها من مدة طويلة قوي نعم اه ومع ذلك الثورة قامت احنا النهاردة في ثورة انا ب- طبعا مع وانت عارف و... وانا عارف الناس اللي رافضة هذا النوع من التمويل كل انواع التمويل لكل المنظمات الممولة وخصوصا من اوروبا وامريكا او من اي حتة تانية لكن احنا في ثورة تعتقد انه حتى دول هؤلاء اللي بياخدوا فلوس دول وبيعملوا ويضحكوا عنهم وبيعملوا الكلام ده هل هو ده اللي اللي بيخرب في الثورة ولا النظام الموجود نظام نظام آه، شوف.
آه، ال- آه، حسني مبارك اللي ما زال بقاياه الفكرية وممارساته ومنظماته هي اللي ما زالت موجودة لم يتغير شيء غير والله.
اسقاط رؤوس النظام لا اصل انا عشان ما توهش يا دكتور طيب.
ما توهش و- و- وادعي ان سبب عدم انجاز أج- أج- أ- أ- توجهات هامه في الثوره انه في ثوره م- ده بيدي فلوس طول عمرهم بياخدوا فلوس وطول عمرنا رافضينهم مم.
وانت معانا وعارف, طيب.
وعارف الكلام ده لكن انا مش هعلق ال- شماعه عدم انجاز حاجات ع- ال- ال- بعض المهام ال- اللي كانت الثوره قايمه من اجلها علشان شويه هؤلاء اللي بيقبضوا اصلا وهم على فكره مش كتير هو حضرتك لكن ما قلت زالت- لا نغفل الأسباب الأحزاب- الداخلية.
الاحزاب ما خدتش آه.
فلوس من لا انا حد بس عايز ارد الاحزاب عايز ما أرد.
زالت طيب.
بتشتغل ات- اتفضل وقوة اتفضل جديدة في, في دقيقة محترمة.
كده معانا يا دكتور رفعت آه، اتفضل اذا سمحت لي لا طبعا انا موافقك تماما ان انها ليست ليس انه ليس هو السبب الوحيد طبعا ما فيش ما فيش ظاهره اجتماعيه ولا فيش ظاهره آه، ولا ولا حدث تقدر تتناوله من زاويه واحده طبعا او سبب واحد بالتاكيد في جمله من الاسباب لكن هذا السبب انا قلت إيه؟ نلقي عليه مزيد من الضوء صحيح هناك بقايا ومش بقايا سهلة ده, ده, ده نظام آه، آه، حو- يعني تم تم إطاحة ببعض رؤوسه لكن باقي أر- باقي شرايين النظام أو أنا كنت بسميها يعني في النظام ده عفوا شبيه بشبكة الصرف الصحي في القاهرة ضربنا منها شرعين بس لسه باقي شبكة الصرف الصحي دي من رجال أعمال وحرامية ولصوص وفلوس إلى آخره نعم.
نحن نحن ن- أؤمن معك تماما على هذا لكن البعد ده على وجه الخصوص آه، بيلعب الآن في الموجة الثانية من الثورة إذا نعم.
إذا سمينا موجة أولى أو وموجة المد تانية.
الثاني ايوه هو نعم.
بيلعب دلوقتي وبقوه ولاحظ يا دكتور كلما اقتربنا من مناطق وسط كلما ظهر لنا البعض يعني في واحد منهم مثلا ضغطوا علينا جه ليله الثوره يوم 25 يناير وجاي حامل على الجنسيه الامريكيه دلوقتي مرشح الجنسيه الالمانيه دلوقتي مرشحينه وزير لخارجيه مصر ليه لانه سيادته بيطلع على التلفزيونات كتير سيادته بينزل كتير بيتكلم هذا الذي يعمل في معهد كارنيجي للسلام الدكتور عمرو الذي حمزاوي، آه، رئيسه نعم.
مروان المعشر الاول اول آه، آه، سفير للاردن في تل ابيب نعم.
هذا المعهد ضخ الينا احدهما آه، ليله سق- الثوره والان يلعب دورا خطيرا في وضع برنامج وبرامج آه، في مرحلة ثانية من الثورة وانت بتشوفه واحنا عارفينه ده نموذج من النماذج دك- اللي موجودة شكراً علينا جزيلاً.
احنا ان ننتبه اليهم يعني شكرا جزيلا دكتور رفع سيد احمد مدير مركز يافا للدراسات طبعا هو بيقصد الاستاذ عمرو حمزاوي اللي النهارده بيقول انا خايف من تزوير الانتخابات في في ال- في الميدان كان قال الكلام ده امبارح فاصل ونرجع كلم- نكمل حوارنا الماتع مع الدكتور عبد الله والاستاذ نبيل خليكم معنا
سنعود بمشيئة الله
موبايل ام جي فيه كل اللي نفسك فيه ده الاوكسرايزر جامد قوي بضمان جي ام سي مخضوض ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعة. عم الشباب والصيانة. وانت ما بانش ليه؟ وبان ليه بعد ما جبت الان جي؟
ان جي انت يا جدع انت بتبص على ايه امشي امشي امشي ده سخن ده بريتاش لا يا دكتور ده انا عامله على الفايبريشن.
vibration ايه هو له قطع غيار خيار ايه فقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل، يعني ناس بتشتغل.
استنى استنى احسن هيفصل شحن يفصل شحن ازاي يا استاذ؟
الله.
ده NG، ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل.
مع NG احدث مراكز خدمه تغطيه كامله لكل انحاء الجمهوريه خدمه فوريه مهندسين على اعلى مستوى وبيدوك ضمان طبعا ضمان، مع NG انت في الامان يا مان.
موبايل ام جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي
عدنا بفضل الله
السلام عليكم ورحمه الله دكتور عبد الله آه، ناس بتتكلم بكل صراحه ازاي هتتم محاكمات عادله ومحاسبات رادعه على يد رجل جاء به نظام مبارك وهو النائب العام فكتير من الناس بتقول ستان امبوسيبل ان حسني مبارك تتم محاكمته بصوره واضحه وبصوره عادله رد حضرتك
شوف النائب العام صحيح إن مبارك هو اللي جابه ولكن النائب العام هل هو داخليا مش عايز يحاكم مبارك ولا هو من الناحية الفنية أضعف من أن يحاكم مبارك ففي جانب فني وفي جانب سياسي نعم الجانب السياسي مفترض ولكن الجانب الفني هو اللي بيبان لنا افتتاحيات الحقيقه التحقيقات حتى الان كلها منهجها نفسه يدل على انه منهج غير صحيح من نعم.
الناحيه الفنيه ايوه فعشان كده انا بقول في نظري انا القضيه مش قضيه شخصيه ال- النائب العام القضيه هي منهج النيابه العامه في معالجه هذه القضايا حسن مبارك ده رئيس زوجي فانا لازم احكمه محاكمه سياسيه ما ينفعش ان اتكلم على دوره في صفقه السلاح ولا دوره مش عارف في الغاز ولا دوره في كذا لا الغاز مش قضيه ماليه الغاز قضيه سياسيه نعم لانه عايزين نعرف ما هي طبيعه علاقه رئيس الدوله باسرائيل نعم لان الراجل ده متهم بالعمل لاسرائيل فاذا كان عميل لاسرائيل ومدير المخابرات العسكريه الاسرائيليه قال انه اخترقوا جسد الدوله ومفاصلها الرئيسيه يبقى من حقنا نعرف مدير المخابرات العامه المدير وزير الداخليه والتعاون الامني اللي قام مع اسرائيل رئيس الدوله وزير البترول آه، وايضا نعرف كمان المتحدث باسم الحكومه مم.
دكتور مفيد شهاب أيوة.
يعني هذه المجموعة دي كلها آه، كانت بتغطي على على ما يحدث بين بين اسرائيل وبين مصر فرئيس الدوله يقول لنا نمره اثنين ان حسني مبارك رئيس الدوله كان عنده صلاحيات مطلقه في الدستور أيوة.
عايزين نشوف ماذا فعل بهذه الصلاحيات وبعدين الراجل كمان انتهى كل ماده في الدستور نمسك ماده ماده ونشوف انا متاكد ولا ماده منهم تم احترامها أيوة.
ثم انه افسد المؤسسات بتاعت الدوله أيوة.
هيئات الدوله أيوة.
مجلس الشعب زوره مجلس الشورى زوره فاصبح عمليه تشريعيه عمليه تكريس الفساد عن طريق القانون زمان دكتور عبد الر- السنوري أيوة.
كان كتب مقاله زمان في في مجله مجلس الدوله سنه 51 اسمها الانحراف بالتشريع احنا كنا اول مره إن نعرف ان ال- ال- مجلس الشعب او البرلمان يمكن ان ينحرف يعني معروف ان اللي بينحرف هو السلطه التنفيذيه وبعدين تيجي السلطه التشريعيه بتصدر القانون والسلطه التنفيذيه تنحرف في تنفيذ القانون أيوة.
فيجي القضاء يردها مره اخرى الى صحيح القانون أيوة.
وعشان كده طلعوا الاعمال التشريعيه في داخل مجلس الشعب كويس.
عند اصدار القانون هي تعتبر احد مصادر فهم قصد المشرع طيب هل هل دكتور فبالك- عبد الله في حته مهمه دي اللي تهمني برضو عشان الناس تبقى بسيطه القصه معاها مم.
في ملفات الناس دي ماسكاها على بعض يعني القصه انت هتورطني هورطك وهورط غيرك وسبحه وهتتفرط ده اللي مخلينا ماشيين في السيستم ده ده سؤال بيتسال يعني انا آه.
ما اعرفش يعني سؤال بسمعه هو- فعشان كده بنقله عشان الناس تستريح يعني.
شوف بقول لحضرتك على حاجه احنا عندنا طبعا نظام استمر حوالي 40 50 سنه ايوه هذا النظام دخل في دوامه مع اسرائيل وامريكا فترتب عليه مجموعه من صور الفساد لدرجه ان احنا وصلنا الى حاله انا اتصور ان الموساد كان بعين الوزراء وكان بيحط لهم ماكيت تدمير مصر ايوه فاول حاجه يعملوها يجيبوا يكتبوا لنا كيف تم تدمير كل قطاع يعني مم.
بتاع البترول مثلا يقول لنا ع- دمروها ازاي وبعدين وبعدين البترول ده مصايب والله وبعدين الواحد.
بتاع التعليم يقول لنا دمروها ازاي آه.
أنت وزراعة.
خرجت لي واحد مفرغ وبعدين كيف دمروا اخلاق الشعب المصري وخلوه مقلوب راسا كيف ان قاعده القيم المصريه الاصيله اللي كانت تربط بين العيب والحرام ها انقلبت تماما نعم فاحنا عايزين نفهم الكلام ده إنما لا يمكن نصلح مصر الا لما نعرف كيف تم تدميرها طيب.
هم معاهم الشفره بتاعه تدميرها مم.
فعشان كده المحاكمات مطلوبه أيوة.
انا يهمني على فكره في مبارك مش اعدامه أيوة.
ولا ان احنا نعمل فيه حاجه مم.
يهمني يقول للشعب المصري لان دي اول مره في التاريخ رئيس دوله يبقى عميل ويخلي النظام كله عباره عن عصابه ده دول كان لابسين بدل وزراء لكن عصابه نعم.
تتصرف طيب.
منطق العصابه نعم ارجع ارجع لحاجه استاذ آه، او المهندس نبيل عطريف أنا- آه، بس تعليق حضرتك معلش.
على كلام الدكتور بتاع سيد احمد قبل ما اسالك سؤالي انت كنت بتقول انا مش عايز الناس تفهم انه السبب الرئيسي هو بس الدعم الخارجي لمنظمات المجتمع المدني هو اللي عامل لخبطه في الثوره آه.
هل انت شايف ان الس- السبب ده لكن هم القومي لا, لا هم ما زال لا، طب انا هقوله ده في اجابه اتفضل.
في, في سياق عام في اتفضل الاجابه يا فندم، اتفضل.
بس انا بس هجاوب حضرتك ب- ب- يعني برضو امتدادا كلام لاستاذ الدكتور عبد الله ده.
الدكتور نعم.
عبد الله هو آه، آه، موضوع محاكمه مبارك أيوة.
هو مش في حد ذاته محاكمه مبارك هو ال- ال- ال- المشهد ده على بعض احنا عندنا مشك يعني مش مشكله يعني عندنا طبيعه الشعب المصري تلاحظ في ثلاث اسباب لعدم محاكمه مبارك بالشكل ده أيوة.
اول حاجه ال- آه، مصر في العصر الحديث قامت فيها خمس ثورات الثوره الاولى محمد- والثوره الثانيه محمد الفيزاوي والثوره العربيه والثوره 19 والثوره ثورة 52 52.
لما نيجي نشوف الخمس ثورات الثوار لم يقتلوا احد في ال في ال ولم يحاكموا احد بالشكل في اعدامات نعم.
وحاجات نعم. اطلاقا نعم.
نعم. بل بالعكس ده كانوا هم ال- منهم الضحايا دايما طب اشمعنى مبارك حتى أمه؟
حتى حتى ده لا ده طبيعي انا ما بتكلمش انا شخصيا مم.
حاكمه آه طبعا انا شخصيا لو لا، ده موجود أنا بسأل، هحاكمه.
يعني أقصد- لكن ده انا آه.
بقول لك دي نمره واحد نمره اثنين وده المهم انه والدكتور عبد الله يعرف ده كويس ان ما فيش قانون اسمه قانون محاكمات سياسيه في مصر مع الاسف الشديد نعم، لذلك الناس اللي بتتكلم عن ايه يقول لك دعبسوا كده وطلعوا قانون الغدر اه خلاص وب- واحنا لان احنا شعب طيب والطيبه فينا خيبه خلاص نقول لا بلاش ما فيش داعي ان نستدعي هذا القانون المقيت اللي هم عملوه نعم.
اصلا فاهم؟ ال- ال- السبب الثالث اللي حضرتك بقى بتقوله والدكتور بيقول والتدخلات ليه ما زال حضرتك اللي موجود دلوقتي في سدة الحكم زي ما بنسميه هو جزء من النظام قد يكو- يختلفوا معاهم نعم يعني قد يختلف لكنه هو جزء جزء من النظام نعم.
فتخيل انت مثلا يعني سياده المشير اللي معينه الرئيس ايوه تا- يعني انت حط نفسك ما ما مشكله مشكله طيب إيه، دي- وحبيب دي على العدل فكرة طلع- حبيب العدل غير طلع قال جملة، ده اللي موجودة- غير خلاني- موجودة عند شعب ده اللي خلاني هسألك حبيب العدل طلع قال جملة مهمة قوي ارتباطات بقى بينهم الله أعلم حبيب بقى العدلي إيه.
قال جملة دكتور قال عرفة قال, أكتر مني قال بقى.
محاكمات علنية وهقول كل حاجة بالمستندات اللي عندي يعني آه.
واضح ان الراجل كان بيتجسس على كل مفاصل الدولة زي ما بيتقال هل تتصور انه في قلق من ده انه يطلع يقول فلان خد وفلان عمل وفلان هم صمصر هيمنعوه انه يقول بس باختصار آه، آه.
هو لو لو, هو قال- هو لو قال هم هيغ- هيمنعوه هي- يقول.
هيغتال طيب انا معايا مداخلة مهمة جدا لحد محترم ومعاه مفاجأة النهاردة وعلى راسي من فوق الدكتور محمد عباس المفكر الاسلامي الكبير سلام عليكم دكتور محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك الحمد لله والشكر بيسلم على حضرتك دكتور عبد الله الاشعل والمهندس نبيل عتريس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع يا فندم ربنا يبارك فيهم ويعني تحياتي يخليهم، لهما ربنا ولجمعكم يخليهم.
الكريم آه، وتحية خاصة للدكتور عبد الله الأشعل الله ربنا يبارك فيك يا يخليك.
فندم والذي آه، يقع ضحية تعتيم إعلام وجده أكثر نظافة من أن يحتاج إلى التلميع نعم فإعلاميون لا يلمعون أي محترم أو وقور أو نظيف أو مثقف جاد ملتزم عميق الثقافة نعم إلا استثناء يثبت القاعدة ولا ينفيها نعم على العموم لعل الدكتور عبد الله يلتمس العذر لهم نعم آه، فقد آه، أساء إليهم إساءة كبيرة آه، لا تدعهم يذكرونه بخير نعم نعم آه، أنه يحفظ القرآن وانا مصر على الاساءه
دكتور محمد عند حضرتك آه، يعني حاجة كنت حابب ت- تفاجئنا بيها وتكلمنا عليها يا ريت نعرفها مع السادة المشاهدين كده آه ما أنا يعني آه، هو ال- آه، هناك واقعان يعني آه، آه، أود أن أقولها في السياق كي تكون مفهومة أكثر هناك واقعان اتفضل آه، واقع آه، الإعلام المصري والواقع الذي آه، نستكنه منه الحقيقة فأنتوا لما تتكلموا أنا آه، لا أرى أنكم آه، آه، تقاربون الواقع المزيف الكاذب وهذا حق وهذا صواب لكن يجب أن نعلق عليه بالأمس كنت في ميدان التحرير ورأيت الفضيحة كاملة بعيني رأسي رأيتها كانت الساعة الثانية ظهرا أظن أن أقصى عدد آه، للمتظاهرين كان 500 مئة في الميدان رأيتهم والباقون في الخيام لكن الإعلاميين يواصلون العار ويواصلون الكذب يواصلون تصوير هذه القلة التعسة بما فيها ومن فيها من محرضين ومحرضين ومأجورين ومخدوعين على أنها مظاهرة مليونية اليوم صباحا سمعت كاتبة كبيرة تقول ذلك مظاهرة مليونية تثبت هامشية الإسلاميين آه، وأن هؤلاء الخمسمائة هم الذين يمثلون مصر وهم الذين يمنحون الشرعية ولا أحد سواهم فتذكروا يا حملة رايات التضليل والكذب أنا حزين من أجلهم وحزين عليهم وحزين على ما يفعلوه بمصر نعم تذكروا إذا ما سرقت الثورة أنكم أنتم السبب وتذكروا أنه إذا ما انهارت مصر لا قدر الله وانهزمت أنها انهزمت بأيديكم لا بيد الأعداء تذكر يا محمود سعد أنك كنت معولا وتذكري يا منى الشاذلي أنك كنت سهما مسموما في قلب الوطن تذكر يا معتز الدمرداش أنك خدعتنا بوجهك الطفل البريء ولم يكن بريئا تذكر يا يسري هدى أننا كنا على باطل عندما دفعنا عنك تذكروا يا احمد المسلماني ويا عمرو الليثي ويا عمرو اديب ويا مجد الجلاد ويا وائل انديل تذكر يا محمد سلماوي تذكروا ايحب احدكم ان ياكل لحم وطنه حيا وميتا اكلتموه ولم تكرهوه اما انتم يا اهل مصر فانني اقول لكم ان الثوره في خطر ولن يغفر لكم التاريخ ان انهزمتم هذه المره ولن يلتمس لكم العذر احد يا امه يا ناس يجب ألا يخلو الشارع منكم اخرجوا عبروا عن أنفسكم اخرجوا فالأمر أخطر بكثير مما ظنناه في البداية وهنا أتناول الجزء الذي آه، طلبته مني نعم فالأمر لا يتعلق بتاريخ بدء آه، أستطيع أن أحدده باليوم والساعة أنه 25 يناير الأمر معركة متصلة وهذه المعركة وهذه الثورة كان مخططا أن تقوم ثورة أخرى وكانت أمريكا تخطط لها استنفذت أغراضها من مبارك ومن عصابته وكانت تريد ثورة أخرى وكانت تدرب شبابا من كفاية ومن ستة مش عارف إيه وكانت تدربهم وكانت تمهد للثورة بأشخاص عديدين زرعتهم كي يكونوا جنودها في الفترة القادمة ونجومها في الفترة القادمة الهدف أن الآن بعد أن حدثت ثورة 25 يناير وسبقتهم الآن يريدون أن يمتصوا طاقتها ويريدون أن يحولوها ويجرفوها إلى المجرى الذي كانوا يريدون فيه ثورتهم نعم الهدف أن ينشئوا حكومة عميلة يرأسها قرضاي قوي وربما يكون جلادا كافرا كأتاتورك حكومة عميلة تصطدم بالجيش وتنحيه عن السلطة بانقلاب عليه متخلصة من كابوس الانتخابات النزيهة إلى الأبد حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب أهلية بس وتقسيم يا النفوس.
دكتور ما حدش طرح اسماء علشان تبقى عميله يعني ده احنا بنقول مش عايزين ال 80% من اعضاء الوزراء يبقوا من مكتب ال من من من من من, ال- من الحزب الوطني.
من الحزب الوطني من نعم.
نعم. تحديدا كلهم كانوا اسمها ايه السياسات بتاعتهم لجنة السياسات.
لجنه السياسات بتاعت عز لكن ما حدش طرح اسماء عشان حضرتك تقول عليهم عميله وبعدين شباب 6 ابريل انا مش بسبب 6 ابريل انا عضو حزب التجمع أنا لا, لا آه يا أتكلم- دكتور ليه ن- ليه ن- نلقي كده أنا- أنا اتهامات لا على الناس أتكلم عن بانهم أفراد ثوره معينين مضاده الآن.
دول شباب زي الفل دول دول اللي عملوا الثوره طيب إحنا وال- هنرد- وال- هنرد وال- يا أستاذ وحزب كريم.
ال- وحزب التجمع لحق بيهم والاخوان لحقوا بيهم بعدهم بثلاث ايام اجي اتهمهم هل دلوقتي مصدر المعلومات- بانهم بانهم أستاذ- أستاذ- هي- هيعملوا أستاذ الثوره كريم.
لا أنا- المصدر المعلومات مختلف.
صاحبة الأهالي لا، أم الحق الرب ميدان حقه.
أم عمرو الليثي أم- يعني مصدر المعلومات غير متفق عليه فيجب أن انت نحلل بتصدر احكام انا ما بصدرش احكام ده انا بغض بقول النظر انا عن ما- الأشخاص.
حضرتك بتقول هيجيبوا آه، حكومه آه، امريكيه جبتها منين ما المعلومه هو دي أظن شاد إن شادي الغزالي أمريكا- شادي الغزالي حرب بيقول على الاخوان المسلمين هم الحزب الوطني الجديد انا ما قلتش على انا قناة ماليش الجزيرة.
دعوه شادي اتفضل.
بس انا ما هل اديتش تتوقع احكام سيادتك؟
قطعيه بان هيعملوا كذا طيب، اتف- وإن اتفضل يا دول- دكتور عشان ن- ندي الميكروفون للاستاذ نبيل يعلق يعني اتفضل يا فندم يعني آه، لا مع احترامي الشديد سأكمل ثم آه، أعلق اتفضل ما تفعله النخبة أو جل النخبة لتكريس بلوغ هذا الهدف آه، هو أن توقف كون مصر خطر على الغرب وإسرائيل نعم آه، طريقها لذلك توجيه هجوم ظالم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ايوه بغرض إفقاد الجيش الهيبة ثم تفتري عليه بالكذب ثم تضغط عليه بالمطالب المتناقضة المستحيلة ثم تشيطنه وتجعله منبع كل الشرور والآثام نعم
سوف يبلع الطيب المثالي عصام شرف الطعم سيكون لهم الحكومة التي سيفرضونها عليه طبعا ال- ال- المخابرات الأمريكية والسي اي اي والموساد لن تكون حكومة مثلا اشتراكية أو روسية أنا في- في مخهم تخطيط ويجب أن نقاومه يجب أن نناقشه كي نقاومه آه، سوف يجمع لهم آه، آه، عصام شرف كل آه، النجوم التي عكفوا على صناعتها في العقود الأخيرة نجوم يحظون بدعم لا نهائي قد يكونوا مقبولين من الغرب قد يكونوا مركز قوة أمام الجيش نجوم آه، وليسمح لي الأستاذ نبيل دون أن يقاطعني آه، نجوم كعمرو حمزاوي وكطارق حجي وكعلاء الأسواني وكعبد الحليم أنديل وكإبراهيم عيسى وكممدوح حمزة كمجد الجلاد وضد مئات آخرين وعلى رأسهم ساويرس ساويرس صاحب أكبر مؤسسة لصناعة صحافة وفضائيات الكذب والتضليل والاختلاق والادعاء في التاريخ ستتعمد تلك الحكومة المدنية التحرش بالجيش والانقلاب عليه وإقصائه تحت قصف الميديا العالمية ستأبى وطنية الجيش عليه تسليم البلد للأعداء سيتداعى الوطنيون لنصرته ولكن بعد فوات الأوان بعد أن يكون واحدا كعمرو حمزاوي استغاث بالعالم الحر لإنقاذ البلاد من الإرهابيين وبعد أن يكون واحدا كعلاء الأسواني قد طلب التدخل الأجنبي ضد الظلاميين المتخلفين قبلها مباشرة أو بعدها مباشرة سيكون قد حصل على جائزة نوبل قبل نوبل واجه أحمد شفيق بعد نوبل ليس أقل من المشير أخشى أن تنشب الحرب لتقسيم مصر طيب التي عجزوا عن تقسيمها طيلة خمسة آلاف عام دكتور محمد عباس بفضل كنت في الميدان نخبتنا.
امتى لا امبارح يا بارك فندم؟
الله فيها كنت ب... كنت في الميدان امتى امبارح يا دكتور الساعة 2 أنا صليت ال- الجمعة في مسجد التوحيد ثم توجهت إلى هناك طب طب ال- اللي بيقولوا ان هناك كان في عشرات الالاف لان انا برضو ما كنتش موجود فما عنديش الصوره الحقيقيه انا بكلم ناس موجوده في الميدان هل وصلوا فعلا لعشرات الالاف ومئات الالاف زي ما قالوا أنا أنا ذهبت
الو أ- أ- أيوة أنا سمعت دلوقتي اتفضل يا فندم آه، ذهبت الساعة 2 آه، وكنت أنوي آه، أن أنظر من بعيد يعني آه، آه، أصبحت شيخا والمشي يرهقني نعم آه، فوجدت شوارع خالية تماما لدرجة أنني قلت لنفسي ضاحكا لقد حلوا مشكلة المرور والزحام مصر لم تكن أو وسط القاهرة لم يكن خاليا أبدا كما رأيته بالأمس فأخذت أقترب من الميدان من آه، ميدان على البنام رياض فدخلت بسيارتي حتى منتصف الميدان نعم.
بسيارتي ووجدت آه، المنظر الذي رأيته تماما وأقسم بالله على ما أقول أنني عندما قلت الآن رأيت مئة فأنا مبالغ خشيت ألا يصدقني الناس أنا دخلت حتى منتصف الميدان في سيارات واقفة آه، ثم في حواجز سلك شائك آه، في مجموعة من الأفراد عليه وال... لنتذكر ما قيل بالأمس أن الواحد منهم اللي سنه 17 سنة من أطفال الشوارع بياخد 100 جنيه في الوردية الثمان ساعات آه، لنتذكر هذا مجموعة وراء أسلاك شائكة ثم أفراد يعني تائهين غير مجمعين ثم الخيام بعد ذلك تخفي ما بداخلها آه، لم أرى تجمع في ال- ال- الحواف خارج الميدان وراء السور الحديدي الناس اللي هم مش مش ليسوا داخلين في المظاهرة شكرا جزيلا دكتور محمد عباس المفكر الاسلامي الكبير اتفضل آه، استاذ نبيل قبل ما ارجع اختم مع الدكتور عبد الحقيقة الله انا الأسد.
انا آه، آه، جزئيتين بس او اتفضل.
يعني آه، براحتك، اتفضل.
آه، حاجتين مع بعض. يعني انا برفض تماما في هذا التوقيت آه، تخوين بعضنا انا ما سمعتش ما اعرفش عبد الحمزاوي الحقيقه بشكل شخصي ولا اعرف شفت معتز ولا ولا حضرت له ما اعرفش بيقولوا ايه لا، أنا- أنا- أنا أقول لك، لو عايز تعرف مني معلش، أقول لك.
لا ب- الحاجه الثانيه ان اصدار احكام قطعيه كده بانه الامريكان مسلطين الناس وان في ناس جايه تعمل آه، حاجه انا هسال الدكتور سؤال هم الناس قامت ال ال ال زي ما بتسميها الموجه الثانيه للثوره سموها زي ما تسموها انا رايي ان الثوره ما يعني هي آه، زي ما هي هم اللي ما حكموش قتله الثوار علشان هم اللي ما حكموش حسني مبارك واحنا بنتكلم في الموضوع ده هم اللي قلنا لهم حد ادنى للاجور خلوها طب حد اقصى للاجور قال لك لا بلاش حد اقصى نفس السياسات القديمه نقول لهم في ناس بتقبض 2 مليون في جنيه حته في حته مهمه اه اقولها لك ك- هي- كتبها هل الاستاذ دول- جمال ده سلطان دول- النهارده هي دي المسافه أسباب بين حضرتك.
المسافه بين هي دي حضرتك المتاجرين الأسباب اللي بالثوره خلت الناس تقوم لا بالثورة.
لا لا لا مش في ناس جاية أستاذ- تخرب أستاذ- واخدة فلوس أستاذ- من أمريكا.
استاذ نبيل استاذ ما نبيل بياخدوا طول عمرهم من عايزين أمريكا.
نفرق زي ما جمال الاستاذ جمال سلطان الف مقاله في مصير النهارده المسافه ما بين المتاجرين بالثوره والشرفاء لازم تبقى مسافه واضحه احنا لخبطناها يعني انا ناشطه سياسيه مش هقول اسمها دلوقتي ومن لك- اللي قاموا بالثوره في بدايتها اقسمت لي بالله في اجتماع مع هيلاري كلينتون بحركه 6 ابريل والكلام ده كان على الهاتف اول امبارح قالت لي يا شيخ خالد واحنا بنتكلم مع هيلاري كلينتون وقبل ما تمشي سكوبي آه، بعض شباب 6 ابريل بيقول وبيقولوا لهيلاري كلينتون يعني عايزين امريكا تغيثنا من الاخوان والسلفيين البنت اعترضت ابتدوا شتموها وابتدوا قالوا عليها انها من الاخوان وانها بتمول من جماعه الاخوان حتى سكوبي نفسها قالت لها رايك احتفظي بيه لنفسك لان كل اللي موجودين من حركه 6 ابريل معارضين اللي انت بتقوليه فعايزين نقول انه إح- بن- ب- برجع اكرر تاني فارق بين الشعب المصري كله الشعب العظيم اللي قام بثوره 25 يناير وكان موجود في الميدان كله بلحمته وسداه كما يقولون او سداه في ميدان التحرير وفارق بنتكلم على مشهد بيحصل من 10 ايام مشهد مريب ده اللي احنا قصدنا عليه واحنا بنتكلم مش وده بنتهم اللي أنا الثوار بأكد عليه.
والقتلى و- والشهداء وم- باذن الله أكد يعني عليه حضرتك فضل. يعني هو دلوقتي خرجنا احنا دلوقتي الثوره كويس.
تحققش منها ولا هدف وانا على فكره يعني نحن ناس مش رومانسيين متصورين ان هتتحل مشاكل مصر بجره قلم لا ولكن على الاقل يبقى في خطه واضحه وتوجهات و- وبرنامج زمني وأن وإح- و- والناس هيروحوا من الميدان نعم.
واحنا هنكتفي بده بس يبقى بضمانه بضمانه القائمين على ال- على الامر اللي ساعدونا وك- وشاركونا في اوقات كتيره هو المجلس وهو العسكري.
فعلا في ناس لكن بتقول يا أستاذ انا نبيل دلوقتي حاجة.
بعمل ايه اتفضل.
حضرتك اللي بيحصل بروح سايب الكلام ده واقعد ااكد على ان في ناس بتخرب باي طرق كل واحد بطريقه في على فكره ناس يسار زينا برضو بيقولوا الحقوا المخربين و و و زي ما برضو ال ال ال ال الاخوه ال- الاسلاميين ويقول لك ايه ده يعني ويقعدوا ويحذرونا ويخوفونا وان ان انه هننعاقب يوم من الايام لو ما خدناش بالنا من المخربين لا انا رايي ان المخربين الحقيقيين ان ان اللي اللي اعاقوا اعاقوا طلبات الثوره اللي في الميدان بيسألوا سؤال ليه الاعتراض على الاعتصام طالما انه كل ما بنضغط بنلاقي نتائج يعني احنا قلنا ان هم قالوا المحاكمات ترجع علنية قالوا انه هنغير الحكومه قالوا ما انا قصدي اسالك حضرتك بتجاوب على السؤال لا لا انا ما ما انا بنقل لك وجهه النظر الاخرى وبعدين مش هم يعني انا مش وظيفتي اللي انا الناس اللي انا بتكلم أوصف لك عنهم الموضوع.
حضرتك وانا والدكتور عبد الله الدكتور عبد الله كان في ميلان امبارح جميل ورايح جميل.
دلوقتي و- و- وهرجع تاني وابن- جميل يعني- راجع تاني يعني- هبسط مش لحضرتك عايزين الموضوع.
نستغرق في حكايه ايه نقعد نسيب الموضوع بان أيوة.
في ناس جايه لا تخرب استنى وناس جاية- هبسط لك إنما المسألة تبقيني أنا نسيب.
يا أنا- يا ش- يا عم دكتور الشيخ.
عبد الله بص هقول جمله انا خالد.
هتكلم فيها حضرتك كلامك احنا عايزين نقول ان كل حد بيقول رايه احنا بنسمعه و- ولنا حق الرد بنرد هو- عليه لا، ونتكلم زي ما حضرتك قلت برضه وربيته طيب.
مفيش مشكله احنا ما بن- ما بنتبناش وجهه نظر حد لا، أنا انما عارف.
هدفنا اللي يعلمه ربنا نعم.
ان احنا عايزين الثوره تمشي في مسارها الصحيح نعم.
ما يخشش حد ينخرف فيها عشان يسقطها بهذه الصوره اللي احيانا بنراها بحماسه زي ما حضرتك قلت بعدم وعي بعدم خبره بدعم خارجي باجندات معينه اتفضل دكتور أنا عبد هقول الله.
لحضرتك دلوقتي كيف يقرأ المواطن المصري الموقف الآن أو المشهد في مصر ده ختام حلقتنا معاك اتفضل قول يا آه.
فندم أنا بقول إن الثورة قامت الأهداف بتاعتها الرئيسية لم تتحقق نعم المجلس الأعلى تعهد بحماية الثورة وتحد- وتحقيق أهدافها جاب حكومة الحكومة الحقيقة مع كل الاحترام ليها إنما لم تحقق هذه الأهداف فإذا الناس قامت مرة تانية لأنه مفيش حاجة اتعملت لما قاموا مرة تانية دلوقتي أصبح عندنا طرفين الطرف الأول هو الشعب المصري وأنا بقول اللي راحوا ميدان التحرير دول دول يمثلوا الشعب المصري نعم بقطع النظر بقى انهم رايحين عشان يعملوا ايه ولا بتاع في بعضهم في ناس هو رايح- بتعترض على ده لانه مش مش ال 10000 وال 20000 معلش لان كان في ناس في روكسي بتقول معلش.
لا المجلس العسكري طب يفضل ما فيهاش حاجه لا ما احنا انا قصدي كلنا- اقول لحضرتك يعني انا قصدي إحنا- فكره عشان برضو ارد بالنيابه هناك- عن اللي مش موجود هناك فرق.
هل اللي موجودين في ميدان التحرير بيمثلوا الشعب المصري اتصور نقف عندها هي مسألة رمزية اتفضل يا فندم.
يعني أنا بقول إن الثورة لابد أن تستمر لأن الثورة لما بتستمر المجلس الأعلى بيقدم تنازلات نعم طب دلوقتي المجلس الأعلى المفروض إنه يبص لمنطقية ال- المطالب مش عدد الموجودين في الميدان نعم عشان ما يرهقش الناس نعم.
والمجلس الأعلى تعهد بأنه يحمي مبادئ الثورة ويحقق أهداف الثورة طيب أهداف الثورة اهي أنا كان أحسن لي أن المجلس الأعلى يطلع رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس ويخاطب الشعب المصري بلاش ال- البيانات العسكرية دي كويس يقول لهم يا شعب أنا تعهدت ومطالبكم هي واحد واحد كذا هقدر أعمل كذا خلال فترة كذا ومش هقدر أعمل كذا وهسيب الباقي لحكومة منتخبة جميل ده كان يهدي الناس جميل.
انما الناس بدات تحس ان الضغط بيجيب نتيجه كويس انه ال- المصداقيه تتاكد كويس الوقت مهم جدا كويس.
لان رؤوس النظام تستنبت لها رؤوسا جديده طيب ه- انا فاضل معايا دقيقه كل واحد نص دقيقه هل توافق على فكره المجلس العسكري اللي عمل المبادئ الحاكمه لل- لل- فوق الدستوريه و- والناس اللي بتعترض كتير من التاريخ الاخرى تقول ده قفز على استفتاء الثوره ودخول اسامه الغزالي حرب عشان يعمل الوثيقه دي فهلل مثلا آه، آه، اصحاب التوجهات غير الاسلاميه مع انهم كانوا زعلانين ان طارق البشري موجود في لجنه التعديلات الدستوريه ساعه الاخوان توافق على اللي حصل ده حضرتك اوافق على على ال- على ما يسمى بال- بالمبادئ مبادئ الحاكمة الدول.
فوق الدستورية؟
اه اوافق الدكتور وانا عبد- أعتب- اعتقد اعتبر ان ده ان ده يعني آه، تنازل محترم واحترمه في جماعه الاخوان وتنازل محترم من ال- الجبهه الاخرى لان ده انا يهمني ايه يهمني ان دستور ديمقراطي حقيقي يوفي كل متطلبات وفئات الشعب المصري مش الاغلبيه في مجلس الشعب نعم فاذا تم اذا نتيجة تم هذا الاستفتاءات.
اذا تم هذا نتيجة ال- ده- الاستفتاءات.
لا ده كلام تاني بقى عايزه حلقتين طيب اتفضل موافق بالتأكيد.
حضرتك دكتور عبد الله على هذا اولا من الناحيه العلميه ليس هناك حاجه اسمها فوق الدستوريه جميل الدستور هو ابو القوانين نعم وانا ما اعرفش البدع طلعت عندنا احنا ليه اه ما العالم كله فيه 193 دولة دلوقتي وما شاء الله كل واحد عنده دستور والدستور الأمريكي أقصر دساتير العالم نعم ما حدش قال حط لنا فوق الدستورية وتحت الدستورية طيب.
فأنا بقول إحنا خلينا نحط دستور نعم وعلى فكرة الدستور بتاعنا القديم انت بتاع عن 91.
الانتخابات برضو الاول ولا ضد انتخابات إيه؟
مع لا الانتخابات أنا تضرب في أنا أنا, أنا موعدها؟
مع الإعلان الدستوري عادي اه نمشي عادي ونعمل انتخابات بس امشي اعمل طيب.
أي حاجة شكرا جزيلا آه، هل توافق على قرار الإخوان برفض أي حقائب وزارية تعرض عليهم الآن استفتاء لجنة 90% بيقولوا نعم و8% بيقولوا لا و2% بيقولوا لا أهتم آه عمرو الحكيم لما أحمد ماهر يطالب أن ممدوح حمزة يكون رئيس وزراء وفي إشاعات بتقول أن المدير الفني شركة ممدوح حمزة عمرو الحكيم يا عم اختلف براحتك بس الثورة الطاهرة مرت والتوابع شكلها كده أسود آم، هو حزب التجمع بقى وطني دلوقتي طيب على كده رفعت السعيد من صور 25 يناير واحنا ما نعرفش سبحان مغير الاحوال فعلا حزب التجمع قاعد في روح الحزب الوطني دي رسائل بتوصل يعني بقراها عمرو الحكيم ممدوح حمزه لما يقول ان شرعيه الاستفزاء ذهبت نروح نقول له كمل الشيشه بتاعتك يا ممدوح آه، طبعا ناس كتير جدا بعتت رسائل مش هنقدر نقولها اسمحوا لي بس اشكر ضيفاي الكريمين معايا خبر عاجل انا اسف ابو اسماعيل حازم شيخ حازم الصلاح ابو اسماعيل يطالب بتصعيد اعتصام التحرير لان النظام السابق ما زال قائما بشكر الاستاذ نبيل عتريس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع نورتنا وشرفتنا وبشكر الدكتور عبد الله الاشعل استاذ القانون بس انا الدولي بقول صاحب والعلوم الرساله السياسيه ان حزب التجمع طول عمره وطني واكتر حزب في مصر بقاله 50 سنه قبل ما يبقى حزب التجمع وهو الحزب الوحيد يا صديقي العزيز الحزب الوحيد والقوى الوحيده الوطنيه في مصر اللي استشهد خمسه من اعضائها 25 يناير شكرا جزيلا للضيفين الكريمين اشوفكم بكره في حلقه مهمه جدا دمتم في امان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الان جي فيه كل اللي نفسك فيه ده الاكسرايزر